وحدك دوما قريب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بعد أحبابي الكرام خلاص أيام بسيطة ويدخل علينا هذا الشهر الكريم الجليل العظيم شهر رمضان المبارك وحبيت أن يكون لنا إن شاء الله بإذن الله لقاءين اللقاء الأول حول الاستعداد آه، التعبدي لرمضان وإزاي أرسم لنفسي دايرة أكون من شاء الله من خلالها من الناجحين الفائزين من عتقاء الله عز وجل في النار من الجانب الثاني هيكون الدرس الثاني إن شاء الله متعلق بالأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الشهر العظيم الجليل بإذن الله تبارك وتعالى تعالوا النهاردة أولا نشوف إزاي نكسب رمضان إزاي نكسب رمضان إزاي الإنسان منا فعلا يطلع من رمضان وقد أعتقه الله سبحانه وتعالى من النار كلامنا النهاردة كلام محتاج ورقة وقلم كلامنا النهاردة مش هينفع أبدا ما, ما بنكونش بنسجل فيه فبسرعة عايز كل إنسان منا من خلال المقدمة دي قوم بسرعة على ما خلص المقدمة يكون معاه الورقة أو القلم بتوعه ويبدأ إن هو يسجل ورايا أهم النقاط اللي هتساعده بإذن الله في الاستعداد لهذا الشهر العظيم بإذن الله تبارك وتعالى المقدمة النهاردة بتقول هو يعني إيه رمضان رمضان يعني أعلى درجة من درجات الجنة لو في يوم من الأيام قدرت إن أنت تعبد ربنا سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص في رمضان رمضان معناها ان ده عمل من اعظم واحب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى رمضان معناه ان مغفرة للذنوب رمضان معناه عتق من النيران رمضان معناه منزلة اعظم من منزلة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى رمضان معناه رمضان معناه قرب من الله سبحانه وتعالى رمضان معناه آه، آه، طاقة بياخدها الانسان علشان يكمل لباقي السنة عبادة وطاعة باذن الله تبارك وتعالى باختصار رمضان منزلة عند الله عز وجل من أعظم المنازل لمن أدرك هذا الشهر أبدأ معاكم بحديث مهم جدا جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاعة أو من بلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الإسلام فبايعوه على الإس... فلما أسلموا بايعوه على الإسلام فأسلم جميعا وجاهد في سبيل الله جميعا أما أحدهما ما- فمات في سبيل الله واحد منهم مات في سبيل الله وأما الثاني فأخر سنة قعد عايش سنة كاملة ثم مات على فراشه طلحة بن عبيد الله راوي الحديث بيقول فرأيت فيما يرى النائم وأنا نايم بالليل رأيت فيما يرى النائم أننا وقوف على باب الجنة أنا والاثنين اللي بيعوا النبي دول واقفين على باب الجنة اللي مات منهم مجاهد في سبيل الله واللي مات على فراشه فخرج منادي من الجنة فنادى على الذي مات على فراشه فدخل الجنة أولا الطبيعي اللي كلنا عارفينه ان الشهيد يخش الأول فلا هو بيقول للمنادي خرج فنادى على من مات على فراشه أولا ثم بعد فترة خرج هذا المنادي فنادى على الذي مات شهيدا ثم قال له ادخل الجنة قال فعجبت لهذه الرؤية ازاي الشهيد يخش بعد اللي مات على فراشه المفترض العكس لان الشهيد ده منزلته عند ربنا عز وجل من اعظم المنازل فاعلى الدرجات في الجنة يسرح فيها حيث شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العجيب ان اللي مات على السرير بتاعه دخل الجنة قبل الشهيد قال فسألت بعض أصحابي من الصحابة رضوان الله عليهم حول تأويل هذه الرؤية فوصلت الرؤية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا طلحة ومما تعجب انت بتعجب من ايه قال يا رسول الله الذي مات على فراشه دخل الجنة أولا ازاي اللي مات على الفراش بتاعه يخش الجنة الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا طلحة إن العجب لو عايز فعلا تتعجب إن العجب أن ما بينهما كما بين السماء والأرض اللي مات على فراشه في درجة فوق في السماء واللي مات شهيد في درجة تحت في الأرض أكن منزلة الشهيد بقت في الأرض ومنزلة اللي قعد سنة ومات على فراشه في أعلى السماء ليه بقى فقال صلى الله عليه وسلم يا طلحة ألم يشهد بعده رمضان هو مش صام بعد الشهيد رمضان وقام رمضان ألم يصلي بعده كذا وكذا ركعة إن ما بينهما كما بين السماء والأرض علشان رمضان أيوة علشان رمضان رمضان فرصة إن مش نكون في منزلة أعظم من منزلة الشهيد لا ده احنا نترفع إلى منزلة النبيين والصديقين شفتوا الرفعة دي رمضان ده لو قدرنا ان شاء الله ربنا يعيني واياكم على ان احنا نكون من المجتهدين في رمضان بصدق وإخلاص ممكن رمضان ده ينقلنا في حياتنا نقلة كبيرة جدا نقلة رهيبة جدا نقلة نصل فيها لأعلى أعلى أعلى عليين سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله مع من أنا إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت وصمت رمضان وقمت صمت رمضان وقمت فقال أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ده أنت في أعالي درجات الجنة علشان أنت شهدت رمضان عرفت قيمة رمضان بالنسبة لنا إيه قيمة رمضان نقلة قيمة رمضان بالنسبة لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وإن لله عز وجل في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النار ربنا بيدي فرصة حتى يرى الصائمين اللي صام بصدق وجد واجتهاد وصام رغم انه هيتعب شوية وكده بس صام اذا يعتق من النار ثم ينظر الله سبحانه وتعالى في الليل للقائمين التالين لكتاب الله سبحانه وتعالى الذاكرين له سبحانه وتعالى تكون النتيجة او الساعين الى قضاء حوائج الناس بالليل فقراء المساكين تكون النتيجة فيكون لله عز وجل في هذه الليلة عتقاء فربنا سبحانه وتعالى عشان ادالنا فرصة في رمضان ان كل يوم اللي هو اليوم والليلة عتقاء لله عز وجل من النار عتقاء بالنهار وعتقاء بالليل عتقاء بالنهار وعتقاء بالليل قيمة رمضان بالنسبة لنا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى للصائمين من الدعوات المستجابات أعجب كد جدا لما كنا بنتعزم مثلا في رمضان عند بعض أحبابنا وإخواننا وقرايبنا فنلاقي مثلا قبل قبل الفطار بربع ساعة مثلا بدأت بقى السفرة ينزل عليها الأكل والناس كلها قاعدة قدام السفرة لها نظرتين النظرة الأولى للأكل والنظرة الثانية للساعة وقلوبهم وأذانهم يعني كلها الآن يعني ب ب ب يعني بتنتظر اللحظة اللي بيقول فيها المؤذن الله أكبر والناس عمالة تبص الأكل يا أحباب الكرام رمضان بالنسبة لنا معناها رمضان بالنسبة لنا معناه فرص لاستجابة الدعاء كل مكروب كل مهموم كل مظلوم كل إنسان ضيق عليه بغير وجه حق كل دعوة وقفت في يوم من الأيام سهل جدا إنها تعود إن إحنا نستغل هذه الأوقات في الدعاء فالدعاء الدعاء في هذه الأوقات مستجابة إن للصائم عند فطره دعوة مستجابة عند فطره آخر عشر دقايق قبل قبل الأذان إن للصائم فده معناه إن هو كان صايم يعني لسه ما أكلش عند فطره يبقى إذا النبي حدد لنا الوقت اللي هو صايم وعند الفطر يبقى ما بين كونه صائم وكونه سيفطر هو ده وقت الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد ومن بينها دعوة الصائم يبقى إذا إحنا محتاجين إن إحنا بس كده إيه نرفع إيدينا كده ونقول يا رب نرفع إيدينا ونقول يا رب وبإذن الله عز وجل ربنا عز وجل يعني يعني يعطينا ما أردنا إذا دعينا ربنا في هذا الوقت ما تنشغلوش بأكل ما تنشغلوش بالكلام ده أحبابنا الكرام حتى أخواتنا في البيوت حتى أخواتنا في البيوت علمي زوجك وعلمي أولادك ان الوقت اللي هو قبل الفطار بعشر دقايق محدش قاعد على الترابيزه لان كل اصلا قاعد في المسجد بيدعو الله سبحانه وتعالى فطروا في المسجد على التمر والماء على ما يطلعوا البيت يكون خلاص اذن لصلاه المغرب الام انشغلت بالدعاء وفي نفس الوقت على ما يجوا من صلاه المغرب يكون تكون الام حضرت الافطار لازم نفهم هذا الكلام كويس لازم نفهم هذا الكلام كويس رمضان بالنسبه لنا فرصه للمغفره من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا أي ما صنعه إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى واحتسابا احتسب أجور عظيمة جدا جدا جدا كما سيأتي الآن احتسب أجور عظيمة جدا علشان ربنا عز وجل يعطيه ما طلب في في في بهذه النوايا رمضان بالنسبة لنا فرصة للعتق من النيران رمضان بالنسبة لنا فرصة للعتق من النيران قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وحصن حصين من النار وفي رواية الصوم جنة وحصن ك ك ك ك وجنة كجنة أحدكم في القتال وفي رواية الصوم جنة يستجن بها العبد من عذاب الله صيامنا في رمضان ده نجاة من العذاب ده نجاة من النار يوم القيامة ده الحصن الحصين اللي أنا أدخله فمن دخله من أحد لا يعذب بالنار أبدا إذا كان من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة سبعين عام وفي رواية مسيرة مئة عام وفي رواية جعل له بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض ده إنسان لا يعذب للصام لله سبحانه وتعالى فرصة لمغفرة الذنوب تماما كما قال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصوم والصلاة والصدقة الحاجات دي تكفر الذنوب اللي احنا عملناها قبل ذلك رمضان بالنسبة لنا فرصة عظيمة جدا جدا جدا عرفتوا احنا هنستقبل ايه كمان ايام بسيطة عرفتوا احنا هنستقبل ايه كمان ايام بسيطة هي دي الفرصة العظيمة اللي لازم ان احنا نهتم بيها جدا طب تعالوا بعد المقدمة دي ناخد بقى الخطوط العملية اللي لازم تتكتب ويا ريت كلامي النهاردة ل- للشباب اللي قاعدين في الكنترول والمخرجين والمصورين والاضاءة والمونتاج كله كله كله قاعد بيكتب واللي بيشاهدوني الان الكل عمال يكتب ازاي نكسب رمضان في ملعب الكوره لما يكون في فريقين بيلعبوا كوره الفريق اللي هنا بيبقى حريص انه يجيب جون في الجهه دي والفريق اللي هنا بيبقى حريص انه يجيب جون في الجهه دي فتلاقي الفريق ده الفريق اللي هنا ده بيجري دايما كده والفريق ده بيجري دايما كده طريقه واضح وظاهر ومعروف عمرنا ابدا عمرك شفت الفريق اللي واقف هنا يمشي كده او يمشي كده ده لا يمكن هو طالع كده علشان يجيب جون هو طالع كده عشان يحقق هدف هو ده المعنى اللي لازم نفهمه كويس جدا في رمضان رمضان هنكسبه لما يكون لكل واحد منا هدف لما يكون لكل واحد منا هدف وضعه لنفسه في رمضان ده اللي لازم نفهمه كويس جدا وطبعا لما بنقول هدف واحد يقول انا هدف في رمضان ان انا ربنا يغفر لي انا هدف في رمضان ان ربنا يعتقني من النار انا هدف في رمضان كذا دي كلها مش اهداف دي كلها اماني دي كلها اماني الاهداف بالنسبه لنا واهداف الاهداف دي اهداف غير واضحه علشان يكون الهدف مؤثر ومجدي لازم يكون الهدف ده واضح لازم يكون الهدف واضح لازم الاهداف تتميز باربع حاجات الحاجة الأولانية يكون هدف واضح بمعنى أنا إن شاء الله عايز أكون من أهل القرآن في رمضان ده هدف غير واضح إنما الهدف الواضح أنا ليا بإذن الله في رمضان ختمتين إن شاء الله بإذن الله ده هدف واضح هدف بالنسبة لي واضح أنا ليا إن شاء الله بإذن الله في رمضان شوفوا الأهداف ثلاث زيارات لدار أيتام وثلاث زيارات لمسنين وثلاث زيارات لمستشفيات أصبح ده بالنسبة لي هدف واضح أصبح ده بالنسبة لي هدف واضح واحد يقول آه، آه، أنا عايز بقى إن شاء الله في رمضان كده بإذن الله أصلي كل يوم مثلا آه، آه، آه، صلاة التراويح كلها في في مسجد وارجع بيت اصلي 10 ركعات كمان زياده مثلا او ازيد 10 ركعات او 11 ركعه او 12 ركعه كده يبقى ده حريص على ان يكون له هدف في رمضان واضح ده واحد حريص ان ان شاء الله انا معايا 2000 جنيه هقسم ال 2000 جنيه على الفقراء والمساكين على مدار الشهر ده هدف واضح يبقى كل واحد منا اولا لازم يكون واضع لنفسه هدف في رمضان الهدف ده علشان يكون ناجح واحد حددوا الاهداف ما تخلوهاش اهداف مبهمه عايز اكون من اهل القران ايوه اهل القران يعني هتعمل ايه يعني هتعمل ايه سيبك بقى من اهل القران وحط بالنسبه لك كده انا عايز اختم في رمضان 10 ختمات عايز اختم في رمضان خمس ختمات ماشي كده يبقى الهدف بتاعنا علشان يحقق آه، آه، آه، ذاته ويبقى موجود بفضل الله سبحانه وتعالى واحد لازم تحقق لازم تكت لازم اول حاجه يكون الهدف واضح ما يكونش هدف غير واضح يبقى هدف الواضح هنضرب بقى مثال اهو يبقى هدف الواضح انا عايز اختم القران مرتين في رمضان عايز اختم القران مرتين في رمضان تاني حاجه علشان يكون الهدف بالنسبه لك يعني ما شاء الله انت بتجري وبتسعى عليه تاني حاجه اكتب الهدف ده وحطه في كل مكان في البيت وحطه في كل مكان في البيت بمعنى انا هكتب ورقه كده واطبعها عندي على البرينتر بتاعي وتبقى الورقه دي هدفنا الاساسي في رمضان ختمتين قران هدف الاساسي للاولاد آه، رمضان بلا كذب هدف الاساسي للزوجه آه، آه، يعني آه، آه، مثلا ايه آه، القر- آه، المطبخ مش هيضيع ورد القران تحت ختمتين قران عايز اقول لاولادي يبقى اذا كل واحد من البيت هيكتب الهدف ده ويطبع الورقه دي خمس ست مرات في اوضه النوم بتاعتك حط الهدف بتاعك قدام اول ما تقوم من السرير بتاعك انت شايف الهدف في اوضه المكتب في الصف في الصاله في السفره على باب البيت وانت, وانت على باب البيت من جوه ومن بره علشان وانت خارج وانت داخل الهدف بتاعك قدامك لازم يكون واضح اكتبوا الاهداف بتاعتكم وعلقوها في البيوت دي بتدي طاقه وتحفيز للانسان انه يعني ينجز هذه الاهداف ثالث حاجة الأهداف لازم تكون أهداف قابلة للتنفيذ يعني واحد يقول أنا هختم 30 ختمة في رمضان طب حضرتك أخبار الشغل إيه لا والله ده أنا شغال وبرجع قبل المغرب بشوية طب وبعد كده بنزل أصلي التراويح وأجي أنام علشان عندي شغل الصبح طب حضرتك هتختم 30 ختمة إزاي فلما أحط قدامي هدف كبير قوي قوي زي ما الناس بتعمل أهداف كبيرة جدا بتكون النتيجة انك من اول يوم بتحس ان انت ضغطت في اهدافك فبتيأس طول طول طول طول الشهر كله انا عايز ان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل ده لازم يكون قدامنا لازم يكون واضح انا هحط قدامي الان ختمه واحده لان انا ظروفي ماشيه على كده خلاص كتبت الختمه على ورقه الهدف ده كتبته على ورقه وعلقته في البيت كله اعمل ايه بقى بعد كده اقسم قسم في ورقه ورقه ثانيه بقى معاك كده هتكتب فيها انا لما اكون عايز اختم ختمه في رمضان ال ال القران 30 جزء يبقى اذا 30 جزء على اليوم على 30 شهر على 30 يوم اللي هو الشهر يبقى انا عندي كل يوم جزء عندي كل يوم جزء الجزء 8 8 8 تربع يبقى كل يوم باذن الله بعد صلاه الفجر اقرا ربع قبل والربع بعد بعد الظهر بعد العصر قبل المغرب هقرا ربع وقبل العشاء هقرا ربع عشان بعد المغرب في افطار فمش هعرف اقرا وعندي بعد العشاء في صلاه تراويح فمش هعرف اقرا يبقى بالنسبه لي دلوقتي كده انا قسمت بقى ده وكتبت ده في ورقه واكتب بقى عندي كده آه، آه، واحد رمضان اثنين رمضان ثلاثة رمضان أربعة رمضان وكل يوم بتقرا فيه الورد بتاعك علم عليه بعلامه صح علم عليه بعلامه صح ليه علماء النفس بيقولوا ان كل ما الانسان منا بيشوف انه انجز آه، آه، ولو لمدة يوم او اتنين او ثلاثة ده بيدفعه لليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده لحد ما يشوف ان هو وصل ل- لاول 25% ده بيدي دافع بنسبة 80% لانجاز ال- الهدف ده هنزل كمان لاسبوع تاني وتالت وفاجئ خلاص ان انا فعلا بنجز وبيكون ده دافع وحافز للانسان انه يحقق هذا الهدف فانا قسمت الهدف الكبير لمجموعة اهداف صغيرة علماء النفس بيقولوا لما يكون عندي مهمة كبيرة وبص لها الانسان بطبيعة الانسان الانسان دايما بيميل لحاجة اسمها دايرة الراحة انا عايز ارتاح فبشوف قدامي ختمة قرآن في رمضان اول ما بشوفها كده لا لا لا بلاش اصل هيبقى صعب قوي طب اعمل ايه انا هقسمها ده ده كل يوم جزء كل يوم جزء بس انا قسمته على خمس صلوات يبقى كل يوم- كل صلاة قبلها ربع وبعدها ربع انجاز المهمات الصغيرة بيوصل لانجاز المهمات الكبيرة يبقى لازم واحد الهدف يكون واضح اتنين الهدف مكتوب قدام آه، آه، في البيت كله تالت حاجة تالت حاجة ودي حاجة مهمة جدا ان انا اقسم الهدف ده الى اهداف صغيرة او المهمة الكبيرة لمهمات صغيرة وتبقى مكتوبة عندي وكل مهمة صغيرة اخلصها اعلم عليها علامة صح بالتالي الانسان لما يشوف انه خلص مهمات صغيرة كتير بيبقى سهل عليه جدا ان شاء الله انه ينجز آه، آه، الباقي كمان الحاجة الرابعة ودي بقى حاجة مهمة في كتير من الأوقات الأهداف دي تبقى محتاجة حد معانا يساعدنا على إ- إ- إنجازها فياريت إن ورد القرآن ده يبقى بينك وبين زوجتك بينك وبين أخوك بينك وبين والدتك ووالدك بينك وبين واحد صاحبك كل ما الإنسان منا يكون حاطط قدامه هدف واثنين ثلاثة كمان بيس- بي- بيشغلين معاه في هذا الهدف وكل واحد منهم يقول أنا خلصت وردي النهاردة لا أنا عملت كذا النهاردة لا أنا عملت كذا النهاردة ده بيدي طاقة وحماس ليا إن شاء الله إن أنا أحقق هدفي فأول حاجة علشان نكسب رمضان حقق الأهداف وما تنساش رباعية الأهداف الناجحة واحد إن الهدف لازم يكون واضح اتنين الهدف لازم يكون مكتوب قدامي في كل مكان انا رايح فيه ثلاثة لازم الهدف ده يجزأ وكل ما هخلص مهمة صغيرة او هدف آه، صغير آه، آه، اعلم على قدامه علامة صح اربعة عايز حد معايا يحقق معاه الاهداف يعني ارتبط مع حد وقول له احنا عايزين نختم مع بعض ختمة ونتابع بعض فيها طول ما احنا بنتابع بعض هنتنافس بينا وبين بعض التنافس ده بيولد حماس وكما يقول علماء ال- ال- ال- ال- السلوك ان من اقوى الاشياء التي تؤدي الى انجاز المهمات وجود روح ال- ال- المنافسة بين الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال يلا عايزين حد يتصدق عشان جيش العسرة عمر بيقول ال- فاليوم أسبق أبي بكر فوافق ذلك عندي مال قلت اليوم أسبق أبي بكر راح خد نص ماله وجرى إيه اللي دفعه لكده إنه كان عايز يسبق أبو بكر الصديق أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا علي بيقول والله ما سبقنا أبا بكر إلا شيء إلا سبقنا كان في روح المسابقة بينهم بين بينهم وبين بعضهم ولاحظوا إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا سارعوا وسابقوا في القرآن جابها بصيغة الجمع اللي يدل ان تحقيق الاهداف العظيمة اللي هي الجنة سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة سابقوا الى مغفرة من رب... سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة الايتين قال آية آل عمران وآية سورة الحديد الاثنين سابقوا وسارعوا وحتى التنافس اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة المطففين ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الاهداف التي تدل على آه، آه، انجاز الاهداف العظيمة بصيغة الجمع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم آه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يبقى إذا عشان تتحقق الأهداف لابد من هذه الرباعية هعيدها تاني للمرة الرابعة واحد واحد لابد ان يكون هدف واضح ما اقولش انا من اهل القرآن اقول انا هختم القرآن عدم ختمات معين اتنين لابد ان الهدف ده يكون آه، آه، مكتوب قدامي واضح قدامي ثلاثة لابد ان الهدف ده يكون مكتوب على ورقة مقسمة لمهمات ال- الأهداف صغيرة أو لمهمات صغيرة عشان أقدر أخلص المهمات الصغيرة وكل مهمة صغيرة أخلصها احط عليها صح ده يحفزني اليوم كمان رابع حاجة خلي معاك حد يساعدك في تحقيق اهدافك الحاجة الثانية تخيلوا معايا الان آه، ازاي نكسب رمضان تخيلوا معايا الان انا جبت اتنين في ملعب كورة وقفتهم على خط هنا واحد هنا انا خليته ما شاء الله آه، آه، آه، مستعد بقى وعمال يعمل تسخين وتدريبات وحاجات من كده وواحد هنا جبته ربطت ايديه برجليه بحبل وقمت جاي ربطه من رقبته وقمت منزل الحبل تحت في قلب رجليه وهو متكتف وهو متأيد في رأيكم لما اصفر مثلا واقول لهم يلا انتوا هتتسابقوا لحد الخط ده مين اللي هيسبق هو ايه السؤال ده اصلا يعني واحد متكتف في ايديه ومتكتف في رجليه ورا- ورقبته مربوطه برجليه انت متخيل ان هو ممكن يتحرك في يوم من الايام اصلا طبيعي التاني هو اللي هيتحرك في كتير من الاوقات احنا بنخش رمضان واحنا متكتفين في كتير من الاوقات احنا ارتضينا ان احنا نتكتف علشان واحنا ونخش رمضان واحنا متكتفين فتلاقي الواحد ممكن المتكتف ده هيقع في الارض ويتضحك شويه بس هيتعب مش هيقدر يكمل وده اللي بيحصل دايما في رمضان انا بحاول اعالج المساله شويه من جانب نفسي من جانب سلوكي في بعض الاوقات انا بخش رمضان ببقى متحمس جدا وانت قلت لنا على الاهداف ورباعيه الاهداف الناجحه و- وكده بس للاسف انا دخلت رمضان فانا فوجئت ان انا مش قادر اتحرك مش قادر اتحرك انا مشيت اسبوع و- وكسلت وده اللي بنشوفه دايما في رمضان اول 3 4 ايام المساجد ما شاء الله لا قوه الا بالله ممتلئه طب بعد الاربع ايام الناس كلها رجعت رجعت لورا ويبدا يفوق تاني مع دخول اخر 10 ايام في رمضان هو ايه اللي بيحصل هو اللي بيحصل احبابنا الكرام باختصار خالص اللي بيحصل احبابنا الكرام باختصار خالص ان احنا دخلنا رمضان متكتفين فبنتحرك شويه بعد كده بنقع لان الحبل مش شاددنا جامد هي ايه الحبال دي ذنوبنا ومعاصينا اكتر حاجه بتكتفنا واحنا داخلين رمضان يسال الحسن البصري فيساله شاب فيقول انني اريد ان اصلي قيام الليل كل ما اجي اقوم بالليل عشان اصلي قيام ليل يعني اضع طهوري جنبي احط الميه جنبي كده واقوم بقى انام من بدري عشان استعد لقيام الليل فانام ما اقومش الا بعد الفجر فقال يا بني هذه علامه سوء فاستغفر الله وتوب اليه واعلم انه قد كبلتك ذنوبك انت ذنوبك هي اللي كتفتك ذنوبك هي اللي ايدتك وده اللي مخليك للاسف واقع مخليك مش قادر تكمل في رمضان بعضهم يقول انا بص انا انا عايز اقوم اصلي بس مش قادر ولو قمت اصلي ببقى عامل كده ببقى عامل كده يقول والله انا انا شفتها في مره انا شفتها في مره لدرجه انا قلت ان اللي معانا الاخ ده مات احنا كنت بص- كنت بصلي بالناس تراويح ولقيت واحد ايه عامل كده عامل كده يعني انا ورايا على طول فانا لمحه بطرف عينيا كده ومره واحده قام عامل كده وقام واقع في الارض ولما وقع في الارض إيه، يعني خلصت في الصلاه بسرعه كده فبنحركه ما بيتحركش إيه، إيه، قوم يا عم فاحنا فوجئنا إن هو نايم يعني هو ما ماتش هو نايم هو بس نايم الناس اللي بتخش الصلاه آه، تفضل نايمه كده والامام بيقرا واول ما يجي يركع تقول الله اكبر وتقوم نازله ده تكتيفه التكتيفه اللي حصلت دي من ايه انا داخل رمضان ومش قادر افتح مصحف دي تكتيفه بسبب ذنوب ومعاصي عشان كده بقول احنا قدامنا كام يوم على رمضان ان شاء الله محتاجين اليوم ده نكثف جدا من توبتنا نكثف جدا من استغفارنا لان ذنوبنا ومعاصينا هي اكتر حاجه بتأيدنا عن القيام لقيام الليل كان بعضهم يقول وهو أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول كان أبو سليمان يقول والله ما فاتتك صلاة جماعة إلا بذنب أذنبته ما تفوتكش أبدا صلاة جماعة إلا بذنب أذنبته تكتيفة الذنوب وكان آه، سفيان الثوري في يوم من الأيام فاته قيام الليل آه، لمدة خمسة أشهر عايز يقول صلي قيام الليل مش قادر فبكى بكاء شديدا فسألوه قال والله حرمت قيام ليل خمسة أشهر بذنب أذنبته أنا أذنبت ذنب فأنا اتحرمت قيام ليل خمسة أشهر في ذنب موجود هو اللي بيكتفنا عن العبادة في رمضان ذنب هو اللي بيخلينا مش قادرين نستوعب القرآن على فكرة التكتيفة مش للبدن وبس التكتيفة كمان للقلب انا مش عارف انا صليت النهاردة في المسجد وبصراحة ما كنتش حاسس ب- بالقراءة اللي الشيخ بيقولها هروح مسجد تاني وتالت المشكلة مش في الشيخ ولا في قراءة الشيخ ولكن المشكلة في قلب الانسان اللي تكتف وتأيد بذنوب ومعاصي كتير فما فيش خشوع عايز يوصل للقلب فبالتالي بيدور على مسجد واثنين وثلاثة ما لقاش قلبه يقعد بقى يصلي في بيته ودي الكارثة الكبيرة اللي احنا بنقابلها في رمضان فك قيودك وانطلق الى طاعة الله في رمضان كان ابن الجوزي رحمه الله بيقول ان اعظم عقوبة من عقوبات الذنب هي ما لا يشعر بها صاحبها في عقوبات على الذنب ان واحد يمرض فيبقى تعبان جدا فهو حاسس بالمرض انما في عقوبة ما تبقاش ح- الانسان ما يحسش بيها وهي ما تكون بسلب الايمان من القلب عافاني الله واياك سلب الإيمان في القلب سلب حلاوة القرآن سلب حلاوة الإيمان سلب حلاوة الصلاة وهذا السلب ما كان إلا بذنب ارتكبه الإنسان الإمام الغزالي رحمه الله أستاذ كبير من أساتذة علم السلوك الإمام أبو حامد رحمه الله المتقدم كان بيقول كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اللي بيصلي كتير الصلاة بتمنعه عن الفحشاء والمنكر فكذلك من يقع في الفحشاء والمنكر فإن الفحشاء والمنكر تمنعه من الصلاة الفحشاء والمنكر تمنعه من الصلاة اللي عايز يكسب رمضان يستقبل رمضان بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولعل دي الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين ليه؟ علشان من أعظم الأعمال اللي بتخلي ربنا عز وجل يغفر للإنسان الذنوب يغفر للإنسان الذنوب الصيام فعايز يخش هذا الموسم الجليل بذنوب مغفورة فنصيحتي لكم جميعا ودي النصيحة الثانية للاستعداد لرمضان فكوا قيودكم وده بتوبة واستغفار صادق آه، وتوبة نصوح ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يعطيكم آه، أجساد مفكوكة من من قيود الذنوب والمعاصي تنطلقوا بإذن الله إلى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم فتنالوا أعظم الدرجات بإذن الله تبارك وتعالى تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام من أعظم الأمور اللي تأيد الإنسان عن رمضان وتخليه ما يكسبش رمضان ذنوبه ومعصيه والمعاني اللي أنا كلمتكم عنها قبل الفاصل حاولت أن أنا أصورها في فيديو مع مجموعة من الشباب بحيث يوصل معنى تكتيفة الذنوب وتكتيفة المعاصي بالنسبة للإنسان يبقى معنى واضح ظاهر بين ان فعلا الذنوب والمعاصي بتأيد الانسان بصورة كبيرة جدا جدا جدا جدا تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده اللي احنا صورناه مع مجموعة من الشباب ونشوف يا ترى ايه اثر ذنوبنا ومعاصينا علينا وانطلاقنا في رمضان
رمضان سباق كبير جدا جدا جدا نهايته ان شاء الله اللي هيوصل جنة عرضها السماوات والارض مش كده وبس مغفرة ورضوان من الله مش كده وبس ده كمان عتق من النيران ناس كتير بتخش رمضان وهي مستعدة استعداد قوي جدا بالطاعة بالعبادة بالبعد عن المعصية بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله وناس تانية للأسف ما بتهتمش أبدا بمسألة الاستعداد لسباق رمضان فتلاقيها لا بتستعد الطاعة وللأسف ربطت نفسها بكتير من المعاصي اللي كانت بالنسبة ليها قيود دخلت رمضان متكتفة لا قادرة تصلي ولا قادرة تصوم ولا قادرة تعبد ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي للأسف بتخسر رمضان أحسن استعداد لينا بالنسبة لرمضان إن احنا نترك الذنوب والمعاصي اللي هي بالنسبة لينا عبارة عن قيد شديد جدا جدا جدا جدا بيأيدنا بيخلينا مش قادرين نعمل طاعة علشان كده لمح المعنى ده كتير من السلف زي الحسن البصري لما راح له احد الشباب بيقول له انني انام وقد اعددت طهوري يعني ميه الوضوء ولا استطيع القيام لليل فقال يا بني استغفر الله هذه علامة سوء واعلم انك قد كبلتك ذنوبك نفس المعنى اشتكى منه رجل تاني برضه كان نفسه يقوم يصلي قيام ليل ولكن للأسف عجز فراح للفضيل بن عياض فبيقول له يا أبا علي جئت أشكو إليك عجزي عن قيام الليل قال له الفضيل اعلم أنك قد قبلتك الذنوب والمعاصي وإن الملوك لا يقربون منهم إلا من يحبون على فكرة أكتر حاجة تأيدك في رمضان أكتر حاجة تسلسلك في رمضان أكتر حاجة تعوقك عن الطاعة في رمضان ذنوبك ومعصيك فك الذنوب وانطلق الى طاعة علام وانطلق الى طاعة علام الغيوب اللي عايز يكسب السباق فك القيود وفك الاغلال تب من الذنوب وارجع الى ربك تتفك كل هذه القيود وتنطلق الى الله عز وجل في رمضان
آه، شفتوا الفيديو اظن الفيديو بالنسبة لكم بقى واضح خالص ان من افضل واهم الاعمال اللي نقبل بيها على هذا الشهر الكريم احنا نتوب ونستغفر علشان نحاول ان احنا نوصل بفضل الله عز وجل الى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم آه، الامر الثالث من الامور اللي لازم نستعد فيها بيها رمضان آه، عايز كنت في جامعة حلوان من ايام وكنت عامل محاضرة عن الاستعداد في رمضان الاستعداد لرمضان وكنت قلت لهم ان الاستعداد لرمضان آه، آه، عامل بالظبط زي حاجة لعبة شد الحبل عارفين لعبة شد الحبل زمان جبت الحبل ووقفت الشاب من الشباب ماسك من طرف الحبل وقفت الجهة الثانية أربع أربع شباب وقلت لهم يلا يا شباب عايزين نشوف مين اللي هيقدر يشد التاني كانت النتيجة طبعا واضحة من البداية ومعروفة من البداية ان الاربع شباب دول زحفوا الشاب ده على ارضية المدرج كله وطبعا الكل قاعد يضحك ويهزر فحد سألني طب يا شيخ هو ايه العلاقة اصلا بين اللي انت عملته ده وبين الاستعداد لرمضان فقلت لهم باختصار احنا بنخش رمضان كده انا بخش رمضان لوحدي بخش رمضان لوحدي في المقابل انا عندي نفس نفس اماره بالسوء النفس الاماره بالسوء دي تدعوني دايما لحاجتين يا اما ان انا اقع في معصيه يا اما ان انا اميل لدايره الراحه فاسيب التراويح واسيب القران واسيب كذا واسيب كذا واسيب كذا دي النفس معاها كمان الهوى الهوى اللي بيميل دايما انه يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى الامر الثالث معاها ربنا يا رب يعافينا الشياطين تقولي بس الشياطين بتسلسل في رمضان لا ما هم جهزوا اصلا يعني جهزوا ما شاء الله الشياطين دي اشتغلت على مدار السنة وحطت في قلوبنا حاجات كتير جدا هتتحرك في وقت رمضان أربعة ضغط الواقع أنا جاي على المحور كمية الإعلانات على الأفلام وعلى المسلسلات وعلى البرامج حاجة فظيعة هم دول الأربعة مقابل واحد بتكون النتيجة أنا بخش رمضان لوحدي قصاد الأربعة دول بيزحفوني في رمضان بيزحفوني في رمضان أطلع من برنامج على برنامج من مسلسل على مسلسل من إعلان على إعلان من فوازير على فوازير بتكون النتيجة من الاربع حاجات دول لان لوحدي بيزحفوني في قلب ال... في قلب رمضان التجربة اللي انا عملتها مع الشباب في جامعة حلوان ان انا قلت لهم طب انا عايز ثلاث شباب ينزلوا لي نزل ثلاثة فبقى اربعة قصاد اربعة فبدأت المسألة تبقى فيها توازن شوية في نفسك بتدفعك وده المعنى اللي انا حبيت اعمله من خلال التجربة مع الشباب ان في نفسك وشيطانك وهواك وضغط المجتمع قصادهم انت واصحابك الصالحين الطيبين والعلماء ومجالس العلم والمساجد فبقيتوا أربعة قصاد أربعة بقيتوا أربعة قصاد أربعة فمحدش كسب فقلت لهم طب أنا عايز ستة شباب ينزلوا والستة شباب نزلوا مع الشاب اللي كان لوحده فبقوا عشرة قصاد أربعة كانت النتيجة لما بقينا عشرة العشرة دول زحفوا الأربعة على الأرض احنا عايزين نزحف النفس والهوى والشيطان وضغط الواقع علينا ان احنا مش هنكون ابدا لوحدنا في رمضان انا في رمضان مش لوحدي لان النبي قال لنا الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد طب لو احنا ثلاثة هيبقى ابعد اربعة ابعد خمسة ابعد انا عايز في رمضان تكون ليا البطانة الصالحة الصحبة الصالحة اللي تعني في رمضان اللي لو في يوم من الايام كسلت او تقلت في الفطار شوية ومش قادر انزل التراويح هم هيطلعوا اصلا يجيبوني من بيتي الرفقة الصالحة اللي احنا قاعدين مع بعض بعد العصر او قبيل الفجر عمالين نقرأ قرآن مع بعض او قبل صلاة المغرب بقليل احنا واقفين على الطرق السريعة عمالين نوزع افطار مع بعض طول ما احنا اصحاب مع بعض بنقرأ قرآن مع بعض بننزل التراويح مع بعض بنفطر الصائمين مع بعض بنجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى مع بعض بنبلغ بعضنا بالبرامج الصحيحة الهادفة الطيبة في رمضان بنبلغ الناس مع بعض طول ما احنا ماشيين بهذه الصورة صدقني احنا انت هتزحف نفسك وهتزحف هواك وهتزحف الشياطين وهتزحف ضغط الواقع عليك اوعى حد فينا يخش رمضان لوحده لازم كل واحد فينا لما يكون داخل رمضان يكون داخل رمضان مع عدد كبير جدا من اصحابه اللي بيتعاونوا مع بعض رسموا اهدافهم مع بعض رسموا خططهم في رمضان مع بعض عرفوا هم هيصلوا في مسجد ايه مع بعض هيصلوا مع الشيخ مين مع بعض دروس العلم بتاعت العصر امتى ومين اللي بيدي درس الفجر ودرس التراويح اقوى درس تراويح هيبقى فين والشيخ فلان اللي احنا بنحبه هيصلي فين التراويح السنه دي ويبداوا ان هم يتجمعوا مع بعض والله العظيم من اجمل ما يعني الواحد يعني بيستنى رمضان من سنه لسنه عشانه وقفتنا مع بعض بعد التراويح قعدتنا مع بعض بعد التراويح بعد ما نصلي وعمالين نهزر ونضحك وكل واحد وهو رايح صلاه التراويح جايب معاه ترمس الشاي بتاعه او ترمس الحاجه السخنه وبعد ما نخلص ترويح احنا قاعدين حلقات ودوائر جوه المسجد بنشرب حاجه سخنه مع بعض او بنشرب حاجه ساقعه مع بعض او ما شاء الله لا قوه الا بالله بنتكلم بعد صلاه التراويح يا ترى ايه هي اهم الرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لنا من خلال قراءه النهارده وده اللي بيوصلنا للمشروع الرابع اللي هو من اهم واعظم المشاريع اللي احنا عايزين نهتم بيها في رمضان استفدت ايه من القراءه كتير من الناس بتروح صلاه التراويح وهي انا راح اصلي صلاه تراويح طب احنا عايزين السنه دي صلاه تراويح غير وده الامر الرابع معانا النهاردة صلاة تراويح غير انا رحت مسجد الائمه بتوعه متميزين في القراءه ومش رايح اصلي التراويح بس انا رايح اشوف ايه الرساله الربانيه اللي ربنا هيبعتها لي في في في, في, في التراويح النهارده كل- ونقعد بعد صلاه التراويح احنا والمجموعه الطيبه الصالحه بتاعتنا نقعد مع بعض اذا كنا نشرب حاجه سخنه بعد التراويح اذا كنا نشرب حاجه ساقعه اذا كنا قاعدين نتكلم مع بعض في قلب المسجد كل واحد فينا يقول يا ترى انت استفدت ايه من القراءه بتاعت النهارده وحسيت بايه من المعاني الايمانيه اللي موجوده في الايات او الدروس المستفاده ونعمل مع بعض حلقه ما بعد التراويح اللي كل واحد فينا بيقول هو استفاد ايه من الايات النهارده ده هيفيدنا بحاجتين الحاجة الأولانية إن هيخليك مركز جدا جدا جدا في الصلاة ومركز جدا جدا جدا في القراءة علشان أنت بعد الصلاة هتقعد وتقول أنا استفدت واحد اتنين تلاتة أربعة وما بين كل صلاة وصلاة أنا معايا ورقة وقلم خلصت ركعتين أنا كتبت الرسالة الأولية كذا الثانية كذا الثالثة كذا الرابعة كذا والركعتين اللي بعدهم واللي بعدهم تيجي تبص بقى مع نهاية رمضان أنت معاك كشكول كده مليان رسائل فهمتها من القرآن ويكون القرآن لأول مرة بالفعل كأنه كان نازل ليك أنت بس لوحدك لأول مرة تحس أن أنت فعلا بتستفيد من القرآن أصل أنت قاعد تتدبر إيه الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوصلها ليه من خلال صلاة التراويح بعد كده قعدت أنا وأصحابي وكل واحد بدأ يتناقش آه، مع التاني في أهم الرسائل اللي فهمها من الآيات فواحد أنا ذات نفسي ارتبطت بالقرآن قوي وركزت في القرآن قوي اتنين ودي حاجة برضو تكون مهمة جدا جدا جدا جدا ان انا ممكن ربنا عز وجل يفتح لي بمعاني معينة في القراءة بس اللي كان على يميني ربنا فتح له برسائل تانية خالص واللي كان على شمالي ربنا فتح له برسائل تختلف عن الرسائل بتاعتي وعن الرسائل اللي كانت على يميني فلما قعدنا مع بعض انا كان عندي 10 رسائل وكل واحد منهم ادى 10 رسائل فبقينا 30 رسالة فاحنا بدأنا نقف الان على اعظم المعاني اللي موجودة في القرآن القرآن كله معاني عظيمة ولكن بالفعل بدأنا النهاردة ان احنا نعيش مع القرآن حياة تانية خالص وضع تاني خالص قصة تانية خالص وبكده نكون حققنا أعظم الاستفادات اللي موجودة من صلاة التراويح ومن آه، قراءة القرآن في صلاة التراويح وفي نفس الوقت احنا أقمنا مجلس علم لمدرسة القرآن بعد بعد القرآن بعد صلاة التراويح الأمر الخامس اللي يفيدنا جدا جدا في رمضان هو هيفيدنا على فكرة في القصة دي وهيفيدنا في قراءتنا بقى أوراد القرآن بتاعتنا في كتير من الأوقات احنا بنقرأ قرآن وسامحوني ده الواقع بتاعنا انا قعدت النهارده اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا, أقرأ وبعد كده حد مثلا كان عايزني في حاجه فقمت قفلت المصحف لما برجع بقى عشان اقرا المصحف ما بقاش فاكر هو انا انا قرات دي ولا ما قراتهاش هو انا خلصت الربع ده ولا ما خلصتوش لا انا ما قراتوش فارجع اقراه تاني فسبحان الله عمال اقراه اقول لا ما قراتوش لحد ما تيجي ايه اقول لا انا قرات الايه دي الله طب هو انا قرات ولا ما قراتش هي دي دايما المشكله بتقابلنا في رمضان احنا بنقرا قران بدون تركيز احنا عايزين النهارده قراءتنا للقران في في في, في رمضان مختلفه شويه بمعنى في كتاب اسمه التفسير الميسر تفسير ميسر ده عامله نخبه من العلماء في المملكه السعوديه وما شاء الله لا قوه الا بالله الكتاب بسيط ومعانيه سهله جميل جدا عشان اقرا القران بتدبر وخشوع ما هو لا يمكن بحمل الاحوال اقرا الايه بتفسيرها باقوال العلماء عليها بالمعاني الايمانيه اللي فيها وهنساها خلاص هي خلاص استقرت هنا فاحنا محتاجين ان احنا القران يستقر في قلوبنا محتاجين ختم التفسير مع القرآن بتاعنا مع ورد القرآن بتاعنا لو خدنا ختمة القرآن ختمة الت- القرآن بتاعتنا خدنا معاها ختمة للتفسير من التفسير الميسر اللي هو بفضل الله تفسير ميسر جدا هينفع كل الناس وينتفع بيه أغلب الناس هيفرق معانا كتير جدا جدا جدا في ختمة القرآن فمن المهم علينا في الفترة دي ان احنا نعيش مع القرآن ومعايشتنا للقرآن ان انا اقرأ وابقى عارف معاني الايات سيبونا بقى من القراءة بتاعت زمان القراءة اللي انا بقرأ وخلاص انا مش عايز قراءة جرايد ولا قراءة كتب انا عايز قراءة قرآن انت بتقرأ علشان تستفيد بتقرأ عشان تتعلم معاني ايمانية تربوية جديدة بتقرأ اسمع اللي جاي دي بتقرأ القرآن لتزداد ايمانا انت بتحاول تقرأ القرآن عشان تزداد ايمانا بتحاول تقرأ عشان قلبك يتحرك اوعى في يوم من الايام في رمضان يكون همك انك تختم الصورة خلي همك دايما في رمضان انك تبقى عارف انت بتقرأ ايه كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا تهزوه هذا الشعر ولكن حرقوا به القلوب وقفوا عند عجائبه خلوا السنة دي وردنا من القرآن ولكن حرقوا به القلوب وقفوا عند عجائبه أنا محتاج السنة دي إن أنا أحرك قلبي بعد سنوات فتن ومحن أصابتنا شديدة جدا بعد سنوات كان فيها مصائب وزلازل زلزلة القلوب بعد سنوات القلوب عصفت بها الفتن ما عصفت أنا محتاج أحرك قلبي بقى اللي بقى عليه تراب كبير قد كده محتاجين ان احنا نجتهد غاية الاجتهاد ان احنا ان شاء الله نزيل هذا التراب من على القلوب بالقرآن بالقرآن بالعودة الصادقة الى القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يختم القرآن ويعارضه جبريل عليه الصلاة والسلام بالقرآن محتاجين القرآن بصورة مهمة جدا في هذه الأيام آخر حاجة عايز أختم بيها وهي مهمة جدا جدا جدا بالنسبة لي ما تطلعش في رمضان لوحدك في كتير من الأوقات أحمد جلال أنا أحمد أنزل بقى صلاة التراويح وأروح بقى مع الدروس مع الشباب واقعد في المساجد من بعد العصر وبعد الفجر أقرأ قرآن ودروس وحاجات من كده وأنا سايب أهلي في البيت طب أهلي في البيت مين هيطلعهم ليه كتير من الشباب النهاردة بيجتهد هو في طاعته طب عيلتك مين اللي هيطلعها ابن عمك وابن عمتك وابن خالك وابن خالتك وقرايبك في العيلة مين هياخد بايديهم عمك وعمتك وخالك وخالتك مين هياخد بايديهم والدك ووالدتك زوجتك واولادك اخواتك مين اللي هياخد بايديهم يا اخوانا ما تطلعوش في رمضان لوحدكم حاول دايما انا منظر بيعجبني جدا ما شاء الله شاب من الشباب كلنا طبعا بنتجمع مع بعضنا وننزل قبل الافطار نوزع اكل وافطار على الناس انا بيعجبني جدا منظر شاب من الشباب بيقف هو وزوجته واولاده على الطريق السريع موقفين عربيتهم فاتحين شنطه العربيه والاولاد بيساعدوا ابوهم بيطلعوا الام بتعمل سندوتشات في العربيه الاولاد السندوتشات بتتعمل بينقلوها لوالدهم والدهم بيوزع على الناس الام بتفرغ العصير الاولاد بينقلوا العصير الاب بيوزع ان البيت كله يبقى شغال في طاعه الله سبحانه وتعالى في رمضان في كتير من الاوقات ممكن والدك ووالدتك او اخواتك ما يبقوش متحمسين قوي لقيام الليل او للتهجد خدهم في العمل الخيري خدهم في العمل الخيري الناس اللي بتعمل شنط رمضان شغل والدك سهل جدا ان انت تروح عند اي ماركت عند اي سوبر ماركت عند اي مول كبير تقول له انا عايز 100 شنطه انا مش عايزك تبقى كده انا عايزك حقيقه حقيقه تعمل حاجه تانية انك هتجيب الرز والفول والعدس والمكرونه والحاجات دي في بيتك وانت وزوجتك واولادك اللي تكونوا الشنطه بايديكم ابنك مت... الاولاني متخصص على المكرونه ابنك الثاني متخصص على الفاصوليا ابنك التا... بنتك ال... بنتك متخصصه على اللوبيا زوجتك متخصصه مش عارف على ايه انت متخصص على ايه والكيس هتعدي وكل واحد من اهل البيت هو اللي يعمل بايديه كده حتى ولو هنعمل في رمضان شنطه واحده او شنطتين بس يتجمع عليها اهل البيت يتجمع عليها اهل البيت ويتعاونوا مع بعض عليها اطلع في رمضان باهلك ما تطلعش في رمضان لوحدك في ناس بتخش رمضان بتطلع من رمضان بصحيفة عمل واحدة وفي ناس بتخش رمضان بعشرات ومئات الصحائف من الأعمال فين الشباب اللي ينزلوا على القهاوي يذكروا الشباب بالله سبحانه وتعالى وياخدوا بإيديهم لصلاة تراويح فين الشباب النهاردة المجتهدين جدا في عيلتهم يذكروهم بالله ويدعوهم ويقربوهم من ربنا سبحانه وتعالى وانت رايح التراويح عود نفسك دايما خد ثلاثة من زمايلك معاك من أصحابك من قرايبك من جيرانك ووديهم لصلاة التراويح حاول دايما انت بتقرأ قرآن بعد ما كان زمايلك بيمشوا على صلاه الفجر مباشره قول لهم ما تيجوا نقرا نقعد جلسه قران جلسه ضحى ونصلي وبعد كده نمشي حاول دايما زي ما بره بياخدوهم دايما في في الدوره الرمضانيه ومش عارف في ايه وايه وايه وايه والكلام اللي هو بيضيع علينا رمضان حاول دايما تاخد اهلك معاك في رمضان في رمضان ما تطلعش لوحدك في رمضان اطلع باهلك اطلع بحبايبك اطلع باحب الناس اليك احبابنا الكرام رمضان فرصه كبيره جدا للتغيير رمضان فرصة كبيرة للتغيير اجتهدوا ان انتوا تعملوا كده انت ليه ختمت ان انت لازم تاخد واحد بايديه من بايديه لربنا سبحانه وتعالى هو باختصار لان الله سبحانه وتعالى انما سيتعامل معنا من جنس ما نتعامل مع الناس اذا كنت انت حريص في رمضان على هداية الخلق فصدقني سيكون الله سبحانه وتعالى يصب عليك من من الهدى والهداية والقرب منه من ستر مسلما ستره الله ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء زي انت بتتعامل مع الناس ربنا يتعامل معاك اذا كنت حريص على هدايه الناس ربنا سبحانه وتعالى هيهديك وهياخد بايديك وهيقربك اجتهدوا ان انتوا تاخدوا بايدين الناس لله سبحانه وتعالى في رمضان ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايديكم اليه سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا هذا وصلى الله بنا محمد واله وصحبه وسلم
رمضان رمضان رمضان